هكذا مشبحون هكذا مشبحون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد مرحبا بحبايبي الحلوين مرحبا بكم مع حكايات عم محمود وكالعادة آه، بقول لكم إن إحنا بنشرح الموسوعة الذهبية للطفل والشاب المسلم وبنشرح في البداية مع كتاب قصص الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد برضو كالعادة كل واحد بيسأل عم محمود هيحكي لنا قصتين النهاردة هحكي لكم قصة حلوة أوي أوي القصة دي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودايما لما نقول النبي على طول تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان في واحدة في عهد النبي كان ليها أفعال كده معينة فالصحابة راحوا ينقلوا للنبي الصورة ويشوفوا النبي هيقول إيه الست دي كانت بتعمل إيه راح الصحابة قالوا يا رسول الله فلانة الفلانية واحدة معينة الست ديت ما شاء الله عليها في العبادة الصلوات الخمس بتصلي عبادات ما شاء الله صيام رمضان بتصوم وبالزكاة بتأدي الزكاة فوق ده كله يا رسول الله كمان إن هي مش بتأدي الفرائض في العبادات وبس لا بتأدي كمان النوافل بتاعة العبادات ديت يعني لو كانت بتصلي الصلاة الخمس اللي هي الفريضة بتاعة الصلاة لا جنبها كمان بتصلي الرواتب السنن اللي هي 12 ركعة في اليوم والليلة اللي هم اتنين قبل الصبح أربعة قبل الظهر اتنين بعد الظهر اتنين بعد المغرب اتنين بعد العشاء اللي النبي قال عنهم من صلى في اليوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة فوق ده كله كمان يا رسول الله بتصلي قيام الليل ما شاء الله اللي النبي قال عنها آه، جبريل عليه السلام قال للنبي واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان اللي بيصلي قيام الليل بيتعرض لنفحات المولى عز وجل حينما قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله فينادي هل من داع يدعوني فاجيبه هل من سائر يسالني فاعطيه هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له الى ان يطلع الصبح الست دي برضه مش فقط بتصلي ب- ب- بتصوم رمضان وبس يعني يعني بتصوم الفريضه لا ده كمان بتصوم النوافل ما شاء الله بتصوم يوم الاثنين والخميس بتصوم ثلاث ايام في الشهر العربي بتصوم يوم عاشوراء بتصوم يوم عرفه ما شاء الله مجتهده جدا جدا في الصيام فوق ده كله مش بتأدي كمان زكاة مالها وبس لا كمان بتتصدق كمان فوق زكاة المال بفضل الله سبحانه وتعالى بس عندها حتة مشكلة صغيرة هي مش مشكلة صغيرة حقيقة هي مشكلة كبيرة بس هي في نظر ناس كتيرة جدا إنها صغيرة بتعمل إيه؟ قالوا له يا رسول الله هذه المرأة بتصلي وبتصوم وتزكي وتتصدق وبتأدي النوافل والسنن و و غير أنها تؤذي جيرانها بتأذي كل جيرانها تيجي مثلا عند جارتها الفلانية ديت وترمي قدامها الفضلات والقاذورات بتاعة ال- سبحان الملك وبعدين آه، تيجي مثلا تعلي الصوت قوي بحيث تتعبهم ممكن ت- ت- تر- ترمي عليهم اي حاجه بتاذيهم بالكلام الوحش بتاذيهم بانها ممكن تتخانق معاهم ممكن تقول لهم اي حاجه وحشه بتتعامل معاهم باسلوب مش كويس بتعمل كل العبادات ديت بس للأسف ما ما تأثرش قلبها بالعبادات ديت فبتأذي جيرانها يوم النبي يرد يقول يا حبايبي يقول لا خير فيها هي في النار هي في النار يا رسول الله طب والصلاة اللي بتصليها والصيام اللي بتصومه والزكاة اللي بتأديها قال لهم لا خير فيها هي في النار قالوا له طب هنقول لك على واحدة تانية برضه ساكنة قريب منها كده يعني في الشارع اللي وراها مالها الست ديت أو مالها هذه المرأة قالوا له يا رسول الله هي ما بتأديش إلا الفرائض بس يعني يا دوب بتصلي الصلوات الخمس فقط وبتصوم رمضان وبتأدي زكاة مالها لكن لا بتصوم نوافل ولا بتصوم ولا بتصلي نوافل لا قيام ليل ولا سنن الرواتب ولا بتزكي وتتصدق نوافل الزكاة هي يا دوب بس بتأدي الفرائض لكن ما شاء الله عليها أخلاقها طيبة جدا بتكرم جيرانها عمرها ما أذت حد عمرها ما طلع من بقها كلمة وحشة كل كلامها طيب جدا جدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة ده درس كبير قوي يا حبايبي درس كبير قوي بنتعلم منه حاجات في غاية الأهمية إن العبادة مش مجرد فقط صلاة وصيام وزكاة وحج و- وكده وبس لا ده في أنواع كتيرة أوي من العبادات أنا لما أكرم جاري أنا بعبد ربنا أنا لما لما أكرم جاري وأحسن إليه وكمان ما أخليه ما- ما أذيش جاري دي عبادة بتقرب بيها لربنا ده النبي في يوم من الأيام يا حبايبي قعد مع الصحابة وبيقول لهم وهم اتفاجئوا بالكلمة دي قال لهم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات قالوا لهم من هو يا رسول الله خاب وخسر قال من لا يأمن جاره بوائقه يعني ايه اللي جاره ما بيأمنش من شره ده إنسان إيمانه ضعيف جدا جدا مش لا يؤمن يعني كافر يعني إيمانه ضعيف جدا جدا خدت بالكم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لو كان بقى المسألة مسألة عبادات بدنية فقط أو مالية فقط كان ممكن يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بد أن يصلي الصلوات الخمس فلا بد أن يصوم رمضان فلا بد أن يحج فلا بد أن يزكي ويؤدي زكاة ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فليحسن إلى جاره أي نعم يعني اللي بيؤمن بالله واليوم الآخر لابد أن يحسن إلى جاره طبعا ده بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ما نجيش يا حبايبي حسكم الله نجيب القمامة بتاعت البيت ونروح نرميها قدام بيت جارنا يبقى أنا كده عندي نقص في إيماني لأن أنا أزيد جاري خدتوا بالكم؟ آه ما جيش في يوم من الأيام وأنا قاعد بسمع حتى مش هقول لك أغاني الليل المحرمة لا ده لو بسمع حتى قرآن معليش القرآن على الآخر وصح جاري مع ان انا بسمع قران ما بسمعش حاجه وحشه بسمع كتاب ربنا سبحانه وتعالى ايوه لكن لو بسمع اسمع على قدي مش لازم ان انا اتعب جاري معايا يمكن جاري نايم تعبان يمكن آه، مريض يمكن آه، بيريح شويه عشان رايح ينزل شغله فلما اعلي الصوت يمكن اصحيه من النوم واقلقه واتعبه يمكن جاري ليه ابني بيذاكر يمكن جاري عندي حد مريض يمكن جاري نفسه يرتاح شويه خدتوا بالكم لازم نراعي جيراننا لما اكون انا ساكن وليا جار تحتيه ما اقعدش ادب فوق دماغه واقعد العب واجري واجري اللعب ليه مكانه اللعب اما ان يكون في نادي محترم واما ان يكون في الجنينه اللي حوالين البيت واما ان يكون في مكان مخصص للعب انما ما يكونش اللعب في الشقه فوق جيراني ما يكونش مثلا حد بينشر غسيل ويبقى جاري نشر غسيل انشر غسيلي مليان ميه وانزل الميه على غسيل جاري وهو عامل حسابه ان الغسيل خلاص نشف وهيكويه عشان عايز يخرج يبقى ما نأذيش جيراننا ابدا يبقى دي نوع من العبادات من ضمن العبادات بر الوالدين ان انا ابر امي وابويا يبقى العباده مش صلاه وبس مش زكاه وبس ما هياش صيام وبس ما هياش حج وبس لا ده في انواع كتيره من العباده ده بر الوالدين عباده ده صلة الأرحام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه شوف قد ايه يبقى اذا او يعني اذا صله الرحم ان انا راح ازور عمي ازور خالي ازور ولاد عمي ازور ولاد خالي ازور اخواني كل دي صله رحم وكلها عباده من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه اللي عايز ان ربنا سبحانه وتعالى يوسع له في رزقه وي- ويمد له في عمره او يبارك له في عمره فعليه بصله الرحم يبقى بر الوالدين الإحسان إلى الجار آه، آه، صلة الرحم إكرام اليتيم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة شوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر واحد كان بيشتكي من أسوأ في قلبه بيقول له يا رسول الله قلبي عندي أسوأ في قلبي أعمل إيه؟ قال له إيه؟ قال له ارحم اليتيم وادنه منك قربه منك وامسح على رأسي وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك قلبك هيبقى لين جدا وربنا هيكرمك ويصل لك كل خير في الدنيا وفي الآخرة يبقى العبادة ما هياش فقط عبادة صلاة وزكاة وصيام فقط لأ إكرام الجيران وعدم إيذاء الجيران ده عبادة إماطة الأذى عن الطريق ماشي في الطريق لقيت طوبة لقيت حصواية لقيت إزاز لقيت أي حاجة لقيت موزة ممكن حد يتزحلق فيها أشيلها على جنب دي عبادة بتقرب بها لربنا وإحنا سمعنا قبل كده في شرح الحديث دوت إن راجل بس أزاح غصن كده من طريق الناس فربنا أكرمه وشكره وغفر له وأدخله الجنة يا سلام والرجل الذي سقى كلبا والمرأة التي سقت كلبا ربنا غفر لهم وأدخلهم الجنة بسقيا كلب يبقى إذا العبادة أنواع كثيرة قوي وحاجات كثيرة قوي بنعملها لو قعدنا نذكر ربنا يبقى عبادة لو لو شلنا متاعا واحد مش قادر يشيله تبقى عبادة لو ركبت واحد على الدابة بتاعته تبقى عبادة لو وصلت واحد لمشوار وهو مش عارف يوصله عبادة لو شفت واحد أعمى وخدته ووصلته مشواره تبقى عبادة كل حاجة تقربنا من ربنا تبقى عبادة تعالوا نكمل موضوع النهاردة ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت قد ايه النبي بيعلمنا القيم الجميلة والأخلاقيات الحلوة هو ده ديننا حبيبي ديننا مفيش أجمل ولا أعظم من دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى لنا بأي ديانة إلا ديانة الإسلام هو دين الأنبياء جميعا كل الأنبياء كانوا مسلمين ولكن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا العقيدة واحدة والدين واحد لكن الشرائع بس هي اللي كانت مختلفة من دين إلى دين ومن نبي إلى نبي اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شفت قد ايه امرأة كانت ما شاء الله في العبادة الله أكبر بيضرب بها المثل في العبادة ورغم ذلك هتخش النار طبعا مش هتخلد في النار لكن هتخش النار بسبب انها بتأذي جيرانها وواحدة تانية كانت يا دوب بس بتأدي الفرائض فقط لكن كانت بتكرم جيرانها وبتكرمهم وعمرها ما بتأذي حد كانت في الجنة لأن النبي قال هي في الجنة شفت دي ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه كان سيدنا جبريل يجي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الجار يا محمد الجار يا محمد الجار يا محمد من كتر ما بيقولها سيدنا محمد بيقول ايه عليه الصلاه والسلام بيقول انا ظننت انه هيجي يقول بعدها مباشره خد بالك يا رسول الله الجار يرث فيك يعني لما الواحد يموت جار يورثه من كتر ما كان النبي بيقول فضل يقول لي الجار يا محمد حتى ظننت أنه سيورثه النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الجيران عند الله خيرهم لجاره أفضل واحد عند ربنا اللي هو مين اللي هو الإنسان اللي بيكرم جاره عشان كده محتاجين ان احنا نتخلق مع جيراننا جميل قوي قوي يا حبيبي ان انت وانت طالع بيتك مثلا راجع من المدرسه لقيت مثلا عمه فلان طالع البيت راجل كبير في السن عن معاه وجاي عيني من بره وشايل حاجات تقيله ومش قادر وعرقان وتعبان فيقول له يا عمو بعد اذن حضرتك ممكن اشيل عنك واطلع لك الحاجه فوق يقول لك جزاك الله خير يا ابني ربنا يبارك فيك ربنا ينجحك ربنا يكرمك ربنا يوسع عليك هيدعي لك بشويه هدايا ان شاء الله ربنا هيستجيبها وتطلع توصل له الحاجه تقول له اتفضل يا عمو اي خدمه تحت امر حضرتك اعتبرني زي ابنك انت كده عملت عمل كبير جدا ممكن يكون سبب دخولك الجنة لانك اكرمت راجل كبير في السن وانت جاي من بره لقيت جيرانك نشرين غسيل وطلعت لقيت مامتك هتنشر غسيل في الدور اللي فوقهم شوف قد ايه وبعدين غسيل مامتك مليان ميه اقول لها يا امي بعد اذن حضرتك لو سمحتي اوصل الغسيل علشان ما ينزلش ميه على جيراننا اللي تحت او بعد اذنك انزل ابلغهم يحطوا مشمع على غسيلهم عشان ما ناذيش جيراننا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن باليوم بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره لما اكون مثلا عارف ان ليا جار جاري ده فقير جدا جدا وانا مامتي وبابايا ما شاء الله جايبين لنا فاكهه وجايبين لنا حلويات يا سلام لما ناخد حتتين فاكهه وحتتين حلويات ونخبط على جارنا الفقير السلام عليكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره اتفضلوا دي هدية بسيطة جدا جدا يعني أتمنى أن أنتم يعني يعني تعلموا أن ليكم إخوة هنا عايشين جنبكم يا سلام على إكرام الجيران أو على الأقل لو مش قادرين نكرمهم على الأقل ما نأذيش جارنا علشان ربنا يكرمنا برضه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره حبايبي الحلوين دي كانت القصة المرأة ما شاء الله بتعبد ربنا حلو قوي لكن بتأذي جيرانها ممكن تعرض نفسها انها تخش النار وواحدة تانية يعني العبادات يدوب على الفرائض بالظبط لكن عمرها ما أذت حد بل كانت بتكرم جيرانها فحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أهل الجنة يا ترى هنتواعد النهارده ان شاء الله ان احنا نكرم جيراننا ولا لا يا ترى هنسعى من هنا ورايح ان احنا ما ناذيش حد من جيراننا ما نعليش الصوت ونزعج حد ما نرفعش صوت التلفزيون ونزعج حد ما نرفعش صوت المسجل ونزعج حد ما نخبطش بالكوره على الارض ونزعج جيراننا اللي تحتنا او ندبدب فوقهم ونتهبهم لا هنراعي جيراننا ونلاحظ ان هم برضه هم دول وصيه النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده من هنا ورايح لازم نراعي مشاعر جيراننا ونكرمهم ونحافظ عليهم عشان ربنا يجمعنا في الجنة إن شاء الله أكيد في حكايات كتيرة جدا لسه هنحكيها من حكايات عم محمود إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة مع حكايات عم محمود سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكت فيها عبر ودروس قصة كأنها شيء محسوس حكت فيها عبر ودروس قصة كأنها شيء محسوس وكلام صح ومش مردود حكانا مش الشيخ